وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية والثانوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم على شاشة قناة الرحمة لنبدأ درسا من دروس الكيمياء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه أبنائي وبناتي انتهينا من دراسة المنهج في الدرس السابق واتفقنا أننا بحول الله وقوته نبدأ من اليوم مراجعة عامة وحاول الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في الكيمياء من أول منهج إلى آخره ثم إجابة بعض نماذج الأسئلة التي وردت في امتحانات الثانوية الأزهرية والثانوية العامة للسنوات السابقة وقبل ما نبدأ ال ال الإجابة لي شوية ملاحظات أنبه أبنائي وبناتي إليها أولا مع نهاية العام ومع نهاية المناهج وبدء المراجعة يجب عليك أولا عدة أمور الأمر الأول أن تصدق في لجوءك إلى الله, إلى الله سبحانه وتعالى وتصدق الدعاء أن يوفقك وأن يسددك وأن يعينك في المراجعة وأن يعينك على الأخذ بالأسباب وأن يجعل سبحانه وتعالى في هذه الأسباب تفوقك ونجاحك لأن القضية يا شباب على محورين المحور الأول أن نذاكر مذاكرة منظمة وباجتهاد وبذل أقصى المجهود أخذا بالأسباب ثم قبل الأسباب وبعدها نعتمد ونتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى فلا تتعلق قلوبنا بالأسباب ولا نترك الأسباب فنخلع الأسباب من قلوبنا وتخلص القلوب إلى ربها سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مذاكرتنا ودروسنا وفي تعليمنا وأن يجعلنا خداما لدينه وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين فالنقطة الثانية أن نأخذ بالأسباب الموصلة إلى ذلك لأنه لا بد لنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد والله سبحانه وتعالى أراد أن يكون لهذه الحياة ولهذا الكون أسباب تفضي في النهاية إلى أمور فالمذاكرة تفضي بحول الله وتوفيقه إلى النجاح والنظام والاجتهاد يفضي بحول الله وتوفيقه سبحانه وتعالى التفوق فكن طالبا منظما أو كوني طالبة منظمة معتمدة على الله سبحانه وتعالى راجية من ربك وراجيا من ربك أن يوفقنا وإياكم دائما وأن يجعل فيما نأخذه من أسباب نجاحنا وتفوقنا جميعا بحوله وقوته أبنائي وبناتي النقطة الثانية يجب أن نكون منظمين في المراجعة يعني أنت هتراجع يبقى يجب أن تنبني المراجعة عندك على محورين مراجعة جزئية ومراجعة شاملة في نفس الوقت يعني تاخد مثلا باب أو بابين من المنهج تراجعهم في خلال أسبوع أو فترة زمنية تقسم الوقت الباقي على ذلك ثم مراجعة عامة تحل من خلالها امتحانات تحدد من هذه الامتحانات نقاط الضعف عندك وتحاول مستعينا بالله حل هذه نقاط الضعف وتقويتها والوصول إلى الإجابة النموذجية بفضل الله لو بدأنا مع بعض وراجعنا احنا خدنا عندنا أبواب من المنهج انتهينا بالكيمياء العضوية هناك أسئلة تتكرر كثيرا في امتحانات الثانوية العامة أحاول أن أبدأ اليوم إن شاء الله بسؤال المعادلات لأن هي زي ما بنقول العقبة الكؤود عند كثير من أبنائنا وبناتنا المعادلة الكيميائية أو المسائل المبنية على المعادلة الكيميائية وهنبدأ بطرح مجموعة من الأسئلة وأرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى أن تفهموها فهما جيدا السؤال الأول سؤال كيف تحصل على وهنحاول نطول ناخد نطول النفس فيه شوية لأن هنلم فيه كل أجزاء المنهج سواء كانت كيمياء عضوية أو غير عضوية أول حاجة السؤال الأول بيقول لي كيف تحصل على رقم واحد أكاسيد الحديد من السيدرايت رقم اتنين البنزين من التلوين رقم ثلاثة هيدروكسيد حديد ثلاثة من الحديد وتعالوا نفكر واحدة واحدة كده وبعدين نكمل السؤال هنحاول نلم معظم معلومات إن شاء الله أول حاجة أكاسيد الحديد 3 من ال siderite إيه هو ال siderite يا شباب؟ ال siderite هو كربونات الحديد 2 اللي هو FeCO3 وبالتالي عايز أجيب منه أكاسيد الحديد وخلي بالكم لما يقول لي أكاسيد يعني مش عايز أكسيد واحد ده عايز أكسيد الحديد 2 وأكسيد الحديد 3 واكسيد الحديد المغناطيسي يعني عايز الثلاث اكاسيد لانه قال لي اكاسيد الحديد ممكن يقول لي اكاسيد الحديد الثلاثه ممكن يقول لي اكاسيد الحديد وبس طيب اكاسيد الحديد يبقى انا اول حاجه هعملها هاخد ال siderite اللي هو اف اي سي او 3 واسخنه واحنا اتفقنا ان كربونات الفلز لما بتنحل بتنحل الى اكسيد فلز وثاني اكسيد كربون يبقى انا هنا حولت ال siderite الى اول اكسيد اللي هو اكسيد الحديد 2 ودي الخطوه الاولى الخطوه الثانيه انا عايز مش اكسيد انا عايز اكاسيد يبقى هاخد FeO واسخنه في وجود الاكسجين فهيتاكسد الى Fe 2 O 3 يبقى انا كده جبت اكسيد الحديد 2 واكسيد الحديد 3 طب انا عندي كام اكسيد من الحديد يا شباب عندي 3 اكاسيد للحديد اكسيد الحديد 2 اكسيد الحديد 3 اكسيد الحديد المغناطيسي واكسيد الحديد المغناطيسي هو مخلوط من اكسيد الحديد 2 واكسيد حديد ايه 3 يبقى انا دلوقتي عايز احول او اوصل الى اكسيد حديد مغناطيسي هاخد جزء من Fe 2 O 3 ودي الخطوه الثالثه هاخد Fe 2 O 3 واختزله بالهيدروجين او بالاول اكسيد الكربون عند درجه حراره من 230 الى 300 يتكون Fe 3 O 4 واذا كنت بختزل بالهيدروجين هيطلع H 2 O واذا كنت بختزل ب CO هيطلع CO 2 يبقى انا عندي هنا نبص مع بعض كده حولت كربونات الحديد الى اكسيد الحديد 2 النقطة الثانية حولت أكسيد الحديد 2 إلى أكسيد حديد 3 وخلي بالك عشان أبقى دقيق بقول له إيه آخد جزء من ده عشان يفضل عندي FeO لأن عايز في النهاية مش هاخد كل FeO أحوله إلى Fe 2 O 3 يبقى ده اختفى لا أنا هقسم ده نصين نص هسيبه FeO يبقى أنا كده حصلت عليه والنص الثاني أحوله إلى Fe 2 O 3 وبرده مش هاخد Fe 2 O 3 كله أختزله إلى Fe 3 O 4 هاخد جزء من Fe 2 O 3 واسيب جزء عشان يبقى عندي FeO وعندي Fe 2 O 3 وعندي الجزء اللي هاخده من ده احوله الى Fe 3 O 4 وبكده يبقى انا وصلت لاكاسيد الحديد الثلاثه اللي هم دواهم ايوه من السيدرايت يبقى انا حصلت على اكاسيد الحديد الثلاثه اللي هو اكسيد الحديد 2 واكسيد الحديد 3 واكسيد الحديد المغناطيسي من السيدرايت ودي الاجابه عن رقم واحد طيب نيجي الرقم اتنين كيف نحصل على البنزين ولما أقول بنزين زي ما اتفقنا يبقى بتكلم عن البنزين العطري اللي هو C6H6 اللي هو حلقة سداسية الغير مشبعة طب التولوين اللي احنا بنسميه ميثايل بنزين هاخد التولوين طيب التولوين حلقة بنزين متصلة ب CH3 ميثايل بنزين وانا عايز اشيل مجموعه CH 3 اشيل مجموعه الميثايل وارجعه بنزين من غير مجموعه ميثايل يعني بدل ما ميثايل بنزين يبقى بنزين مجموعه الميثايل ما تتشالش الا ما تتحول الاول الى مجموعه كربوكسيل وبعد مجموعه مع مع- حول مجموعه كربوكسيل انزع مجموعه الكربوكسيل من الحمض العضوي عن طريق التعادل والتقطير الجاف زي ما خدنا في تحضير البنزين يبقى كان اول خطوه عندي ان انا هاخد التولوين واكسده بالاكسجين في وجود V2O5 ودرجه 400 هيتحول الى حمض بنزويك ويطلع H2O يبقى أنا وصلت إلى حمض البنزويك الخطوة الثانية هاخد حمض البنزويك اللي هو حلقة بنزين متصلة ب COOH وأفعله مع NaOH هيتكون حلقة بنزين متصلة ب COONA و H2O يبقى كأن أنا أول خطوة باخد التولوين أكسده في وجود خامس أكسيد الفاناديوم يتحول إلى حمض بنزويك الخطوة اللي بعدها هاخد ال- التولوين آه، حمض البنزويك واعمل له تعادل يتحول الى بنزوات صوديوم. الخطوه الاخيره هاخد بنزوات الصوديوم زي ما اتفقنا وعملناها كتير بالتقطير الجاف في وجود الجير الصودي اللي هو صودا كاويه وجير حي يتحول الى بنزين. يبقى تحويل التولوين الى بنزين رجاله بيتم في كام خطوه؟ في ثلاث خطوات. الخطوه الاولى او في عمليتين اقدر اقول. الخطوه الاولى تحويل مجموعه ميثايل الى مجموعه كربوكسيل. الخطوه المجمو... العمليه الثانيه نزع مجموعه الكربوكسيل. تحويل الت- الميثايل الى كربوكسيل بالاكسده. نزع مجموعه الكربوكسيل من اي حمض عضوي تتم فيه خطوتين. الخطوه الاولى بأجري عملية تعادل للحمض والكلام ده يا شباب سواء كان حمض أليفاتي أو حمض أروماتي يعني لو تخيلت إن أنا عندي حمض أسيتك وعايز أحوله إلى ميثان يعني إيه المطلوب يا رجالة؟ المطلوب نزع مجموعة الكربوكسيل يعني ممكن بدل ما يقول لي في السؤال كيف تحصل على الميثان من حمض البنزويك يقول لي كيف يمكنك نزع مجموعة كربوكسيل من حمض أسيتك كيف تحصل ميثان من حمض الاسيتيك ازاي تجيب ميثان من حمض الاسيتيك بدل ما يقول لي كده يقول لي كيف يمكنك نزع مجموعه كربوكسيل السؤال واحد والاجابه واحده فتحويل الحمض حمض البنزويك الى بنزين او حمض الاسيتيك الى ميثان يتم عن طريق التعادل بالانيويتش ثم التقطير الجاف طيب ن- نيجي بقى لاخر نقطه اللي هي هيدروكسيد حديد 3 او 3 من حديد ازاي طيب انا ك- ك- كنت قاصد هيدروكسيد ثلاثة كتبتها اتنين طيب خليني زي ما هي اتنين وهاخد تم- كمان معاها هيدروكسيد حديد ثلاثة يعني انا عايز هيدروكسيد حديد اتنين وهيدروكسيد حديد ثلاثة وكويس انها اتكتبت كده عشان نقدر نميز امتى او ازاي اجيب هيدروكسيد حديد اتنين وازاي اجيب هيدروكسيد حديد ثلاثة طب انا عايز دي الاول اللي هي هيدروكسيد حديد اتنين طيب هيدروكسيد حديد 2 بيجي منين يا رجاله؟ ها ملح حديد 2 مع صودا كاوي او مع هيدروكسيد امونيوم يبقى اذا الاول هاخد الحديد Fe واحوله الى FeCl 2 وخلي بالكم دي 2 مش 3 يعني هحوله لكلوريد حديد 2 وليس كلوريد حديد 3 ازاي؟ عشان احوله FeCl 2 افعله مع اتش سي ال هيتكون FeCl 2 ويطلع غاز هيدروجين الخطوه الثانيه اخد FeCl 2 واديله 2 ان اي او اتش هيديني 2 NaCl واف اي او اتش 2 واف اي او اتش 2 راسب في البداية أول ما يتكون بيكون أبيض يبدأ يتحول لأبيض مخضر أو بيسموه أخضر باهت وهو اللون المشهور بلون اللي بيسموه ال dirty هو الهيدروكسيد حديد 2 ده بالنسبة لو عايز اجيب اف اي او اتش 2 طب لو عايز اجيب هيدروكسيد حديد 3 عايز بدل 2 3 يبقى ايه المطلوب مني المطلوب بدل ما اجيب FeCl 2 اجيب FeCl 3 FeCl 3 يجي ازاي من تفاعل الحديد مع الكلور يبقى هنا لو انا عايز 3 احطهم لك الاثنين جنب بعض انا عايز اول حاجه باخد Fe وفعله مع اتش سي ال اللي احنا خدناه من شويه عشان تفهم الاثنين يديني FeCl 2 و H 2 وهنا 2 بعد كده اخد FeCl 2 وفعله مع 2 ان اي او اتش يديني 2 NaCl واف اي او اتش 2 ده الاولانيه التانية بقى لو انا عايز اجيب هيدروكسيد حديد 3 مش 2 يبقى هاخد الحديد وفعله مع الكلور وليس مع اتش سي ال ويحتاج الامر الى تسخين وهنا حمض مخفف يديني FeCl 3 ويا ريت احاول اوزن المعادلات مهم قوي ان انا اوزن المعادله هنا 3 يبقى 2 عشان يبقى الكلور 6 واضرب هنا في 3 ويبقى هنا عندي 2 Fe بعد كده اخد FeCl 3 وفعله مع 3 ان اي او اتش يديني 3 NaCl واف اي او اتش 3 يبقى انا عندي هنا حولت الحديد الى هيدروكسيد حديد 2 وهنا حولت الحديد الى هيدروكسيد حديد 3 حولت الى هيدروكسيد حديد 2 عن طريق ملح حديد 2 وحولت الى 3 عن طريق ملح حديد 3 وهنا على طول سؤال يعني يا ريت اخد بالي منه ليه هنا تكون كلوريد حديد 2 وهنا تكون كلوريد حديد 3 اشمعنى طب ما كان اسهل اقول Fe زائد Cl 2 يدينا FeCl 2 خلصنا اقول لك لا العمليه مش بمزاجي العمليه عمليه ضوابط وقوانين كيميائيه الكلور عامل مؤكسد والهيدروجين عامل مختزل وفي وجود العامل المؤكسد يتكون حديد 3 وفي وجود العامل المختزل يتكون حديد 2 وده سؤال من الأسئلة المهمة جدا في امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية يقول لي ليه عند تفاعل الحديد مع الأحماض المخففة زي اتش سي ال مثلا يتكون ملح حديد 2 أقول له عشان عند تفاعل الحديد مع الأحماض المخففة بيتصاعد غاز الهيدروجين وغاز الهيدروجين عامل مختزل أي حديد 3 يتكون يختزله ويحوله إلى حديد 2 طيب يقول لي طيب علل أو اذكر السبب أو فسر ليه عند تفاعل الحديد مع الكلور يتكون كلوريد حديد 3 أقول له عشان الكلور عامل مؤكسد وفي وجود العامل المؤكسد الرجالة بيتكون كلوريد حديد 3 لأنه هيأكسد أي حديد 2 يتكون ويحوله إلى حديد 3 أظن كده استوعبنا الموضوع ده ننتقل بعد كده إلى شوية تحويلات أخرى السؤال اللي جاء السنة اللي في امتحان العام الماضي كان بيقول لي هات البنزاميد من الطلوين ده جاء في امتحان مايو 2008 البنزاميد من الطلوين يعني ايه بنزاميد البنزاميد ده اميد الحمض العضوي واميد الحمض العضوي بيجي من نشدره الاستر ونشدرة يعني تفاعل مع النشادر من تفاعل الاستر مع النشادر طيب إذا دايما الرجالة بقول إن أنا عشان أوصل بسهولة أحاول أحدد طريقي فين أنا عايز أوصل لإيه أنا عايز أجيب أميد يعني إيه عايز أجيب أميد يعني عايز أجيب استر طب يعني إيه عايز أجيب استر يعني عايز أجيب كحول لأن أنا هوصل للأميد من الاستر وهوصل من للاستر من الحمض يبقى أنا عايز أحول الطلوين لحمض ثم أحول الحمض الإستر ثم أعمل نجدرة أو تحلل نشاديري للإستر يتكون 100 خلاص أنا حددت السكة اللي همشي فيها بقت المعادلات بفضل الله سهلة وبسيطة وميسورة يبقى أنا أول خطوة هاخد التنوين وأحوله إلى حمض زي أول معادلة كتبناها النهاردة هذا التنوين اللي هو ميثايل بنزين هأكسده في وجود خامس أكسيد الفاناديوم ودرجة 400 درجة مئوية يتحول لحمض بنزويك الخطوة الثانية هاخد الحمض البنزويك واحوله إلى إستر أفعله مع كحول إيثيل في وجود مادة نازعة للماء زي حمض كبريتيك مركز هيتكون بنزوات إيثايل C6H5 COO C2H5 دي اسمها بنزوات إيثايل بعد كده هاخد بنزوات الإيثايل واعمل لها تحلل نشادري هيدينا بنزميد وكحول ايثيلي يبقى انا عشان أح- اجيب البنزميد من التولوين اول حاجه التولوين يتاكسد لحمض بنزويك الخطوه الثانيه حمض البنزويك يتاستر يعني تدخل في تفاعل أسترة مع الكحول الايثيلي ويتكون استر بنزوات الايثايل الخطوه الثالثه استر بنزوات الايثايل اعمل له تحلل نشادري يعني افعله مع النشادر يتكون لي بنزاميد وايثانول او كحول ايثيلي ودي من التحويلات المهمه اللي هي ازاي احول التولوين لحمض ازاي احول الحمض لاستر ازاي احول الاستر لاميد يبقى انا وصلت من التولوين الى اميد حمض عضوي وزي ما بنقول دايما السؤال قد ياتي نفس السؤال ولكن بصيغ مختلفه يعني مثلا يقول لي من ميثايل بنزين كيف تحصل على اميد حمض عضوي اميد حمض عضوي يعني يا بنزاميد يا اسيتاميد انا ما عنديش في المنهج في الاميدات غير الاسيتامايد والبنزامايد الاسيتامايد بنجيبه من استر اسيتات والبنزامايد بنجيبه من استر بنزوات يبقى بنزامايد يبقى هجيبه من استر بنزوات يبقى هوصل لاستر بنزوات واحلله نشادريا طيب لو قال لي بقى بدل البنزاميد اسيتاميد او اسيتامايد من استيلين نشوف مع بعض كده لو عايز بدل البنزامايد اسيتامايد مطلوب مني اجيب اسيتامايد من الاستيلين وايضا هذا السؤال جاء اكثر من اربع او خمس مرات في امتحانات في السنوات السابقه بيجي كتير يعني ازاي احول استيلين الى اميد طيب زي ما اتفقنا نفكر الاول وبعدين نكتب احول اسيتاميد لاستيلين انا مطلوب مني ايه مطلوب مني اوصل لاستر ما عنديش طريقه بجيب منها الاميد غير الاستر في المنهج بتاعنا في طرق اخرى اه لكن انا عندي مقيد في منهجي بطريقه تحويل الاستر الى اميد يبقى اذا انا عايز احول الاستيلين الى استر طيب الاستيلين بيجي منين الاستيلين بيجي من للاسف ال- الاستر بيجي منين؟ بيجي من الاستيلين عن طريق تحويله لحمض يبقى اذا هحول استيلين لحمض والحمض الى استر والاستر الى اميد طب ازاي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض الاستيلين C2H2 عايز اوصل بيه الى حمض اسيتيك يبقى هفعله مع H2O الاول في وجود H2SO4 و HgSO4 وعند درجة 60 درجة مئوية يتحول إلى أسيتالدهايد اللي هو الإيثانات هاخد الأسيتالدهايد اللي هو CH3CHO وأكسده بأي عامل مؤكسد وليكن برمنجانات بوتاسيوم محمضة فيتحول إلى حمض أسيتك بعد كده أخد حمض الأسيتك أجيب منه كحول يبقى CH3 COOH أعمل له أسترة مع C2H5OH في وجود H2SO4 مركز أجيب إستر أسيتات إيثايل وميه بعد كده اخد استر اسيتات الايثايل واعمل له تحلل نشادري يدينا اسيتاميد وكحول ايثيلي يبقى انا حولت الايثيلي الاستيلين الى اسيتالدهايد وحولت الاسيتالدهايد الى حمض اسيتيك وبعدين استرت الحمض الاسيتيك بالكحول الايثيلي الى استر اسيتات ايثايل ثم ع- عملت تحلل نشادري لاستر اسيتات الايثايل ادانا اسيتامايد اللي هو المطلوب بتاعنا ومعاه كحول ايثيلي طيب ايضا من الاسئله اللي جت في امتحان 2008 على الاستيلين ازاي احول الاستيلين الى واحد واثنين ثنائي كلورو ايثان تعالوا نشوف مع بعض كده واللي من الاستيلين كيف تحصل على واحد واثنين ثنائي كلورو إيثان طيب نحاول نفكر مع بعض عشان نفهم احنا بنوصل ازاي الاستيلين C H رابطه ثلاثيه CH عايز احوله الى ايثان سي اتش 3 سي اتش 3 ده الايثان طب هو عايز واحد واثنين ثنائي كلورو يعني عايز رقم واحد بدل H من هنا تبقى دي اتنين بس وفي كلور وبدل 3 H هنا تبقى اتنين بس وفي كلور ده اسمه واحد واثنين ثنائي كلورو ايثان طيب اوصل لواحد واثنين ثنائي كلورو ايثان ازاي يعني انا عايز ايه بص هنا قارن هنا وهنا عايز ازود اتش واتش وازود سي ال وسي ال قال لي زاد اهو ده اللي انا عندي اتش واحده هنا 2 اتش وسي ال وهنا اتش واحده هنا 2 اتش وسي ال يعني انا عايز ازود 2 هيدروجين H 2 يعني وازود Cl 2 يبقى اول خطوه هاخد الاستيلين واعمل له هدرجه بنسبة مول هيدروجين إلى مول أستيلين عشان يتم الهدرجة في خطوة واحدة ويتكون CH2 CH2 لأن لو زودت الهيدروجين هيتحول لإيثان فأنا بعمل تفاعل بنسبة مول من الأستيلين مع مول من الهيدروجين عشان يوصل للإيثيلين ويقف بعد كده أخد الإيثيلين وأعمل له كلورة أفعله مع الكلور مع Cl2 هتتكسر الرابطة باي بين ال C وال C ويدخل 2 Cl ويتكون واحد واثنين ثنائي كلورو ايثان يجي واحد يقول لي طيب انا ليه مشيت من الطريق ده هل ينفع اديله اتش سي ال مرتين اقول لك طب تيجي نجرب ونشوف هاخد الاستيلين في واحد بي- بيقترح علينا ان احنا نفعله مع اتش سي ال ومع اتش سي ال اقول له تعالى نجرب والتجربه خير برهان فناخد CH افعله مع اتش سي ال هنا انا بفاعل حمض هالوجيني مع الكاين متماثل ومعنى متماثل يعني عدد الهيدروجين هنا قد عدد الهيدروجين هنا يبقى ما قداميش قاعده ماركونيكوف ملهاش علاقه بموضوعي على طول ده بيسموه anti ماركونيكوف يعني ملوش علاقه بماركونيكوف خالص هيبقى CH 2 وتتكسر رابطه و CHCl طب ادي الخطوه الاولى يبقى تحول الى كلورو ايثين وليس ايثان طيب اجي افعله مع اتش سي ال تاني زي ما اقترحته علينا لما ابص للمركب اللي فوق ده والاتش سي ال بفاعل غير متماثل مع حمض هالوجيني يبقى هنا في الخطوة الثانية هتنطبق قاعدة ماركونيكوف يعني ايه هتنطبق قاعدة ماركونيكوف عندي قاعدة قالت لو انا عندي الكين غير متماثل بيتفاعل مع حمض هالوجيني او اي مركب مشتق من H وشق اخر الشق الموجب اللي هو ال H هيروح للي فيها H اكتر والشق السالب اللي هو هنا ال Cl هيروح للي فيها H اقل يبقى إجباري الهيدروجين طريق إجباري ما ينفعش إلا يجي هنا ما ينفعش ال H تروح هنا وال Cl هنا ماشي وال Cl طريق إجباري تروح هنا طبقا لقاعدة ماركونيكوف ويبقى الناتج عندي سي اتش 3 سي اتش سي ال 2 اللي هو واحد وواحد ثنائي كلورو ايثان يبقى خلي بالكم معايا لو انا عندي استيلين وعايز اجيب واحد واثنين ثنائي كلورو ايثان مرة واجيب واحد وواحد ثنائي كلورو ايثان مرة اخرى عشان اجيب واحد واثنين ثنائي كلورو ايثان يبقى هدرجه الاول بالهيدروجين بنسبة واحد مول استيلين او ايثاين الى واحد مول هيدروجين عشان تتكون الهدرجة خطوة واحدة ويتكون عندي ايثيلين الخطوة الثانية هاخد الإيثيلين وفعله مع الكلور عشان أكسر الرابطة باي وأعمل تفاعل إضافة بكسر الرابطة باي وإضافة ذرتي كلور على ال C الأولى وال C الثانية فيتكون واحد واثنين ثنائي كلورو إيثان لكن لو عايز أجيب واحد وواحد ثنائي كلورو إيثان من الأستيلين يبقى هفعله مع اتش سي ال مرتين المرة الأولى مش همشي على قاعدة ماركونيكوف لأني مع الكين أو الكاين متماثل فالتفاعل هيتم عادي خالص الخطوة الثانية هيبقى عندي طريق إجباري لل H مع اللي فيها إتش أكتر والسي ال مع اللي فيها H أقل ويتكون واحد وواحد ثنائي كلورو إيثان أظن أرجو أن الكلام ده يكون واضح لأن بنحاول نلم من خلاله الاختلافات بين التفاعلات بين الكلور بين الحمض الهالوجيني إلى آخره طيب تحويل الألكان لكحول وتحويل الكحول للألكان من مفاتيح تحويلات في امتحانات ثانوية اللي هي التحويل في بعض المعادلات بنعتبرها مفاتيح من خلالها بقدر افتح سكك للتحويلات ازاي احول الكان لهاليد الكايل لان انا معظم تفاعلاتنا من الالكان ان انا اجيب ادخل عليه كلور وبعدين اشتغل عليه يبقى تحويل الالكان الى الكين او او تحويل الالكين لالكان عمليه بسيطه خالص لو انا عندي CH2 CH2 عايز احوله الى CH3 CH3 ايه اللي هعمله هضيف له هيدروجين هيتحول الى CH2 CH2 طيب لو عايز اوصل لده اه هفكر قبل ما اكتب وبنتفق دايما خلي دايما تفكيرك يسبق لسانك ويسبق ايدك فكر الاول واتكلم فكر واكتب هقول ان ده يجي منين ده يجي من كحول ايثيلي بنزع ماء منه طيب اذا انا عايز اوصل من ده لكحول اقول اه هاخد سي اتش 3 سي اتش 3 واديله Cl2 في ضوء غير مباشر هيديني CH3 CH2Cl ويخرج HCl الخطوة الثانية هاخد CH3 CH2Cl واديله NaOH هيديني CH3 CH2OH و NaCl الخطوة اللي بعدها هاخد CH3 CH2OH ده كحول إيثيلي أو إيثانول وأنزع منه مية باستخدام حمض كبريتيك مركز عند درجة 180 درجة مئوية هيتم نزع OH من الكربون دي وH من الكربون اللي جنبيها وتكون CH2 CH2 ويطلع H2O يبقى أنا عشان أحول ألكان إلى ألكين بفكر الأول الألكين بيجي منين؟ الألكين بيجي من نزع الماء من الكحول يبقى أنا أحول الألكان إلى كحول وأحول الكحول إلى ألكين أحول الألكان إلى كحول إزاي؟ إن أنا هلجنه في ضوء غير مباشر أجيب هليد ألكايل وبعد ما أجيب هليد ألكايل أعمل له تحلل مائي قاعدي يعني أفعله مع NaOH مائية هيتكون كحول إيثيلي الخطوة الثالثة هاخد الكحول الإيثيلي وأعمله نزع مية نزع جزيء مية من جزيء كحول باستخدام حمض الكبريتيك وعند درجة 180 درجة مئوية ويتكون CH2CH2 أو C2H4 اللي هو الإيثيلين وكده بحولت ألكين لألكان بالهدرجة وحولت ألكان لألكين بأن أنا أحول الألكان لكحول الأول وبعدين تحلل مائي قاعدي للكحول يتحول إلى الأول لهليد الكايل وبعدين تحلل مائي قاعدي للألكايل بقى كحول وبعدين نزع الماء من الكحول باستخدام حمض كبريتيك مركز عن درجة 180 درجة مئوية يتكون ألكين اللي هو الإيثيلين طيب في بعض برضو بعض الأسئلة اللي عايز نتوقف عندها شوية وناخد بالنا لو اتغيرت درجة الحرارة يعني لو أنا بدل ما سخن الكحول الإيثيلي عند 180 سخنت الكحول الإيثيلي وبدل درجة 180 خليتها 140 هل الناتج هيكون هو هو يا شباب؟ لا لو عند 180 زي ما احنا شايفين نزعنا من جزيء واحد كحول جزيء مية وتكون ألكين لكن لو سخنت الكحول الإيثيلي مع حمض الكبريتيك عند درجة 140 هيتم نزع جزيء مية من كل اتنين جزيء كحول هيتم نزع جزيء مية من كل اتنين جزيء كحول ويتكون إيثير يعني نشوفها مع بعض كده بقول الكحول الإيثيلي لو أنا خدت C2H5OH وسخنته مع H2SO4 عند درجة 140 درجة ال 140 مش هتقدر تنزع لي OH من كربون وH من كربون تانية هتنزع OH من جزيء وتدور على جزيء تاني تاخد منه H يعني في ال 180 نزعت او اتش من كربون و اتش من الكربون اللي معاها فخرج جزيء ميه من جزيء واحد كحول اما عند 140 درجه الحراره ما تكفيش لكسر الرابطه في اتنين كربون جنب بعض في الكحول في جزيء واحد يعني فتاخد او اتش من جزيء وتاخد اتش من الجزيء الثاني عشان تطلع لي جزيء ميه وهيتبقى من الجزيئين الكحول C2H5O C2H5 C2H5 الكل 2 O أو C2H5 O C2H5 وده اسمه إيثير ثنائي الإيثايل وهنا ممكن يقول لي يختلف ناتج تسخين الكحول الإيثيلي مع حمض الكبريتيك باختلاف درجة الحرارة أقول له آه أنا عندي ثلاث درجات درجة 80 ودرجة 140 ودرجة 180 درجة 80 بيتكون عندها كبريتات إيثايل هيدروجينية درجة 140 ودي يهمني ال 140 و 180 أكثر عشان 140 بيتم نزع جزيء مية من 2 جزيء كحول بينما عند 180 زي ما خدناها في السؤال السابق بيتم نزع جزيء مية من كل جزيء كحول طيب ناخد سؤال في تفاعلات الحديد نبعد شوية عن العضوية عشان ما نملش لو أنا عندي أوكزالات حديد وخلي بالك من حاجة آه، الأوكزالات الحديد مركب وسط يعني جمع عضوية على غير عضوية لأن الأوكزالات حمض الأوكزاليك اللي هو COOH COOH وده خدناه في الأحماض الألفتية ثنائية القاعدية هو عبارة عن مجموعتين كربوكسيل ملحه مع الحديد يسمى أوكسالات حديد أوكسالات الحديد أو أوكزالات الحديد النطقين صح عبارة عن COO الكل 2 FE لو عايز منها من أوكسالات الحديد 2 كيف نحصل على كلوريد حديد اتنين ولا تلاتة لا هبقى يعني كريم معاك شوية ولا اتنين وتلاتة ده مرة وده مرة يعني عايز احول اكسلات الحديد الى كلوريد حديد اتنين مرة والى كلوريد حديد تلاتة مرة اخرى طيب اول حاجة اكسلات الحديد مين هي COO الكل اتنين Fe لو سخناها هي اصلا كده سي او او وسي او او اف اي لو اتسخنت بيتكسر هنا وهنا Fe مع ال O يكون لي FeO وسي مع الاو يكون لي سي او والسي مع الاو والاو يكون لي سي او 2 يبقى اوكسالات الحديد اتحولت الى اكسيد حديد 2 واول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون طب انا عايز اجيب كلوريد حديد طب ما انا عندي اكسيد حديد لو فعلت اكسيد الحديد 2 مع اتش سي ال هيديني اف اي سي ال 2 زائد H2O يعني هاجي هنا واخد FeO وافعله مع اتش سي ال وخلي بالكم اكسيد الحديد 2 يتفاعل مع الاحماض المخففه اكسيد الحديد 2 يتفاعل مع الاحماض المخففه ويتكون اف اي سي ال 2 ويطلع H2O طيب ده هنا جبنا كلوريد حديد 2 طب لو عايز كلوريد حديد 3 والله قدامي حاجة من اتنين إما إن أنا أكسد FeO إلى Fe2O3 وبعدين أفعله مع HCl أو أختزل FeO إلى حديد عن درجة حرارة أعلى من 700 وأفعله مع الكلور طيب يبقى إذا أنا ممكن أخد FeO وأكسده هيتحول ل Fe2O3 وبعدين اخد Fe2O3 وافعله مع HCl بس خلي بالكم من حاجة اكسيد الحديد 2 يتفاعل مع الاحماض المخففة اما اكسيد الحديد 3 لا يتفاعل مع الاحماض المخففة ويتفاعل مع الاحماض المركزة يبقى في حالة FeO لما فعلته مع الحمض كان حمض مخفف مفيش مشكلة في حالة Fe2O3 لما اجي افعله مع الحمض يبقى لازم الحمض يكون مركز ليه لأن Fe2O3 لا يتفاعل مع الأحماض المخففة فيتكون FeCl3 زائد 3 H2O يبقى نخلي بالنا من المعادلات من وزن المعادلات نخلي بالنا من تركيزات الأحماض المستخدمة لأن أنا عندي هنا أكسيد حديد مع حمض وأكسيد حديد مع حمض بس ده أكسيد حديد 2 وده أكسيد حديد 3 أكسيد حديد 2 مع الأحماض المخففة ماشي شغال يجيب ناتج يجيب FeCl2 لكن لو أنا خدت اف اي 2 او 3 وحطيت له حمض مخفف يقول لا آسف ما ينفعش ليه؟ لا يتفاعل أكسيد 3 مع الأحماض المخففة فلازم أحط له حمض مركز يبقى هنا حمض مخفف وهنا حمض مركز عشان هنا أكسيد حديد 2 وهنا أكسيد حديد 3 يبقى كده جبت كلوريد حديد 2 وكلوريد حديد 3 من الحديد أو من أكسالات الحديد طيب قبل ما نخرج من الحديد ونروح للعضوية لو أنا عايز هيدروكسيد حديد ثلاثة من كبريتات حديد اتنين ال- أولا أنا عايز هيدروكسيد حديد ثلاثة احنا اتفقنا في تحويلة خدناها من شوية ان انا عشان اجيب هيدروكسيد حديد ثلاثة يبقى لازم اجيب ملح حديد ثلاثة وأفعله مع هيدروكسيد صوديوم او هيدروكسيد امونيوم إيه، وانا عندي هنا كبريتات حديد اتنين والمطلوب ثلاثة طيب اوصل ازاي في سكة قصيرة ايه هي ان انا اخد كبريتات الحديد اتنين واكسدها الى كبريتات حديد ثلاثة وبعدين افعلها مع N لكن مش هيسعفني الكتاب في معادلة واضحة محددة بأكسد فيها كبريتات حديد 2 إلى كبريتات حديد 3 طيب يبقى أشوف سكة تانية تكون معادلاتها موجودة نصا في الكتاب اللي قدامي اللي أنا بذاكر منه إيه هي أخد كبريتات الحديد 2 وأسخنها عشان أجيب منها أكسيد حديد 3 يبقى أول خطوة خلي بالك معايا هاخد F2 FeSO4 وسخن بشدة لدرجة 600 تقريبا هيتكون Fe2O3 زائد SO2 زائد SO3 يبقى أنا وصلت من كبريتات 2 إلى أكسيد 3 يبقى أنا انتقلت من 2 دي وصلت ل 3 دخلت بره الأمان خلاص شغلت أملاح 3 أو أكاسيد 3 طب من أكسيد 3 أجيب ملح 3 هفعل Fe2O3 مع H2SO4 أو مع HCl وزي ما اتفقنا لازم يكون مركز يتكون عندي FeCl3 ومية الخطوة الأخيرة أخد FeCl3 وفعله مع NaOH ويتكون Fe OH3 وده عبارة عن راسب لونه بني محمر يبقى أنا عندي هنا خلي بالكم يا رجالة ال Fe SO4 ده ك- كبريت حديد 2 والمطلوب 3 يبقى بقول يا إما أكسدها هي يا إما أجيب منها أكسيد حديد 3 أسهل أسخن يطلع عندي Fe2O3 اخد Fe 2 O 3 افعله مع حمض مركز عشان اجيب ملح 3 اخد ملح 3 افعله مع قلوي عشان يديني هيدروكسيد 3 يبقى انا وصلت من كبريتات الحديد 2 الى هيدروكسيد حديد 3 طيب نرجع تاني ناخد تحويل او اتنين من العضويه عشان تظل مصحصح معايا ومنتبه تحويلة طويلة شوية عايز حمض البكريك من كربيد كالسيوم ومش عايز حد لما يشوف ال- السؤال ده هيقول لي ما احنا المعادلات دي متكررة احنا خدناها قبل كده هقول احنا بنراجع احنا خلصنا وبنراجع يعني بنعيد اللي احنا قلناه بس في شكل أسئلة وردت في الامتحانات وبنحلها مع بعض فلازم يكون المعادلات كلها اللي شغالين فيها معادلات خدناها قبل كده واحنا بفضل الله جميع معادلات العضوية شرحناها بالكامل أكثر من مرة في شرحنا للكيمياء العضوية فلو ركزت معايا هنا هتلاقي العملية سهلة أوي كربيد كالسيوم عايز أوصل منه لحمض بكريك احنا عندنا كربيد الكالسيوم في منهجنا في الكيمياء العضوية زي ما قلتها قبل كده ملوش غير معادلة واحدة يبقى أنا أي سؤال في الكيمياء العضوية عايز أجيب حاجة من كربيد كالسيوم لازم أبدأ أولا بتفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء يبقى الخطوة الأولى هفاعل كربيد الكالسيوم مع المية هيديني أستيلين طيب دخلنا في الأستيلين الأستيلين عايز أوصل لحمض البكريك حمض البكريك حمض أروماتي الله والأستيلين مركب ألفاتي يبقى لازم أحول المركب الألفاتي الناتج إلى مركب أروماتي عن طريق البلمرة بأنابيب من النيكل كده اتحلت المشكلة يبقى بفضل الله لو أنا قدرت أرسم سكتي أنا ماشي رايح فين آه، دايما الإنسان صاحب الهدف بيعرف يوصل بفضل الله يعني اللي هدفه الجنة عارف سكتها واللي هدفه مش فارقة معاه جهنم ولا الجنة عارف سكته اللي هدفه يحل السؤال بيفكر طريقي فين ايه الطريق زي ما اي عاقل في الدنيا بيسأل بيقول فين الطريق الموصلة الى الجنة عشان امشي فيها انت اي حاجة تعملها قول فين الطريق الموصلة اليه هتلاقي نفسك بإذن الله ان اخلصت واجتهدت وصلت طيب حمض البكريك من كربيد كالسيوم ده انا بين نقيضين مركب كربيد كالسيوم بعيد خالص عن العضوية ومركب أروماتي فأنا هاخد كربيد الكالسيوم أهو CaC2 وأحط له H2O هيتكون C2H2 وهيدروكسيد كالسيوم بعد كده ده مركب ألفاتي وده أروماتي ده في الغرب وده في الشرق لكن بمجرد إمرار الأستيلين في أنابيب من النيكل مسخنة بدرجة 200 درجة مئوية يتكون بنزين الخطوة اللي بعديها أنا عايز حمض بكريك ده حمض بكريك ده نيتروفينول يبقى لازم أحول ده لفينول يبقى آخد ده ونعمل له هلجنة في غياب الضوء ووجود الحديد أو FeCl 3 هيتكون كلوريد أو كلوروبنزين و اتش سي ال كلوروبنزين أعمل له تحلل مائي مع ان اي او اتش عشان اشيل ال Cl واحط مكانه OH وهتقابلني مشكله ان الرابطه هنا رابطه قويه عشان اكسرها محتاج 300 درجه مئويه و300 ضغط جوي ليه دول عشان التغلب على قوه الرابطه بين حلقه البنزين والهالوجين الخطوه الاخيره ال OH فينول او حمض كربوليك اعمل له 3 HNO 3 في وجود H 2 SO 4 هيتكون يبقى انا خدت كربيد الكالسيوم تنقيط ماء عليه يتكون استيلين خدت الاستيلين مررته في انابيب من النيكل مسخنه لدرجه الاحمرار او درجه 200 درجه مئويه يتكون بنزين عطري خدت البنزين العطري عملت له هلجنه في غياب الضوء او ضوء غير مباشر اتكون كلوروبنزين اخدت الكلوروبنزين ومع ان اي او اتش و300 درجه و300 ضغط عشان اكسر الرابطه بين الكلور وحلقه البنزين هيتكون فينول اخدت الفينول فعلته مع حمض النيتريك في وجود H2SO4 يتكون 2 و4 و6 ثلاثي نيتروفينول اللي احنا بنسميه حمض البكريك تمام طيب آخر تحويلة بقى عايز أجيب الكلوروفورم أو يقول لي مادة تستخدم أو كانت تستخدم كمخدر ودلوقتي استبدلوها بالهالوثان زي ما قلنا قبل كده عايز من ال- ال- أو الكلوروفورم من حمض الأسيتيك الكلوروفورم من حمض الأسيتيك طيب عشان أجيب الكلوروفورم من حمض الأسيتيك هسأل سؤال الكلوروفورم بيجي منين؟ بيجي من الميثان يبقى الأول هاخد حمض الأسيتيك اللي هو CH3 COOH وانزع منه مجموعة كربوكسيل زي ما اتفقنا هيديني CH3 COONa وH2O بعد كده CH3 COONa مع NaOH في وجود CaO حرارة يديني ميثان وده اسمه معادلة تقطير جاف بعد كده اخد الميثان كلوروفورم CHCl 3 ادخل 3 Cl عن فعله مع 3 Cl 2 في ضوء غير مباشر هيديني CHCl 3 زائد 3 اتش سي ال وكده وصلت للكلوروفورم وده مخدر ولكنه مخدر غير آمن من حمض الأسيتيك بتحويل حمض الأسيتيك إلى ميثان ثم بتحويل الميثان إلى كلوروفورم وبكده يا شباب نكون راجعنا على جزء كبير من المعادلات وسواء كانت في الغير عضوية أو في الكيمياء العضوية وكل ما تعرضنا ليه النهاردة من معادلات هي أسئلة وردت في امتحانات الثانوية سواء كانت ثانوية عامة أو ثانوية زهرية في السنوات السابقة آه، هنحاول بحول الله وقواته الف- المرة في المرات القادمة نجاوب على جميع الأسئلة التي وردت في الامتحانات والتي قد تصل إلينا منكم مستعدين لأي أسئلة في أي جزء في المنهج ولكن قبل ما أمشي زي ما بدأت كن طالبا منظما مستعينا بالله سبحانه وتعالى توكل على الله أولا ثم خذ بالأسباب ثانيا ثم ادعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الأسباب الت- التي تأخذ بها نجاحك ولكن لا تعلق قلبك بالمذاكرة فقط ولكن المذاكرة سبب هو الله سبحانه وتعالى فنحن نأخذ بالأسباب ولا نعطلها ولكن نخلع الأسباب من قلوبنا فقلوبنا لا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى فنف- فافعل ما عليك ودع الأمر لله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يوفقنا وأن يوفق العاملين في هذه القناة والقائمين عليها إلى كل خير إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته